المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق معنا في البرنامج جناب القومس زكريا بطرس أهلا وسهلا وتسابون مرحبتين اهلا وسهلا مرحبا.
في الساعة القادمة سوف نصطحبكم خلال حوار بناء هو حوار الحق ولكن قبل أي شيء دعونا نطلب البركة من رب المجد ونصلي لكي يباركنا الله في حوارنا لكي نعرف إرادة الله وكان توضح في حياة كل شخص يطلبها منه وكالعادة سيتقدمنا قدس أبونا بالصلاة امين بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من احببتنا محبه ابديه فادمت لنا الرحمه ويا من تدعو الكل الى الخلاص لاجل الخيرات المنتظره فاعطنا ربنا ان ناتي اليك بقلوب خاشعه تائبه نادمه واثقين في محبتك ورحمتك وغفرانك لكل خطايانا من اجل الدم الغالي الذي سال على الصليب كفاره وفداء لاثامنا استلم البرنامج من بدايته الى نهايته وليتمجد اسمك القدوس مع كل انسان امين
آمين دعونا الآن نستمع إلى اختبار أحد الإخوة الذي اختبر الرب في حياته آه، أخونا آدم سوف يتقدم ويتلو اختباره آه، الأدمن الرب يبارك حياتكم تفضلوا اديله المايك
آه، مساء الخير ليكم كلكم برحب بيكم معانا في الروم معلش آه، ما- كان ابتدينا بالترانيم آه، مساء الخير يا بونا مساء الخير يا احمد آه، اخونا ادم اتفضل نسمع اختبارك الجميل عشان نمجد عمل المسيح معاك اتفضل معاك المايك
okay شكرا آه سلام ونعمة رب المجد معكم جميعا نقبل الايادي يا قدس ابونا ربنا يبارك حياتك ويخليك لنا دايما صوت صارخ في البرية اهلا وسهلا سلام لكل الذين يسمعوني سواء في ال Paltalk او على قناة الحياة امين آه، أحب أقدم نفسي آدم شاب مغربي آه، نشأت وترعرعت في بيئة إسلامية صحيح في بلد يعتبر نوعا ما متحرر وغير متزمت دينيا ايوه لكن مع الأسف أنا لم أكن أحظى بهذا الامتياز لأني تربيت في عائلة مسلمة جدا وكانت أمي آه، هي القائدة في البيت كانت تحضنا و- منذ الصغر على أننا نصلي في أو- في الأوقات ونحفظ القرآن وكانت تربيتي تربية مسلمة جدا جدا تحضرني بعض القصص العجيبة اللي ما كنتش بفهمها منذ صغري وازاي كانت امي يعني كل هدفها اننا نكون مسلمين متبعين لكتاب الله وسنة رسوله أيوة.
آه، تربيت في هذه النشأة على اعتقاد تام أن الإسلام هو دين الحق وأن الرسول هو أشرف خلق الله وهو خاتم النبيين والصديقين فتربيت في هذه البيئة لكن كان دايما كل ما كان بيجيني السؤال كانوا بيقولوا لنا حتى وانا سني 16 17 سنه كنت جبت آه، كانت امي جابت لنا شيخ عشان يحفظنا القران فكنا كل ما بنساله على سؤال بيقول لنا عليه اختلاف علماء ولا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسئكم صحيح الرد كان بيزعلني لكن ما كانش آه، ياخدني لنقطة إني أقول إنه في حاجة غلط في الإسلام. تربيت على هذه النشأة لغاية ما هاجرت آه، للغرب واستقريت في دولة في آه، أمريكا الشمالية آه، تعرفت على واحد صاحبي مسيحي فابتدى بيقول لي إيه آه، الإسلام فيه كذا وفيه كذا فأنا طبعا كنت دائما أنفي فبقول ليه ده بيقول لي الكلام ده ويعني مش عارف آه، في حاجة غلط يا إما هو بيكذب على الإسلام آه.
يا إما لازم الأمر أخده بشوية آه، عناية فالمهم رحت جبت كمبيوتر وعملت داونلود للبالتوك وابتديت أسمع حاجات غريبة عن الإسلام كنت أول مرة أسمعها أها.
فاخدت كل النقط ودونتها ورحت عند الشيخ المسجد هنا في البلد اللي انا مقيم فيها آه، فقال لي فعلا الكلام ده صحيح فقلت له لو كان الكلام ده صحيح فيبقى الإسلام غلط لأنه دين من عند الله لا يمكن أن يحد على قتل الأبرياء ورسول من عند الله لا يمكن أن يكون قد قام بهذه الأعمال فده ما ينفعش يكون دين
أكيد رجعت وأنا في حالة انهيار كامل آه، في حالة انهيار كامل جدا آه، لغاية ما آه، لغاية ما دخلت آه، آه، على واحد صاحبي فقال لي هديك اختبار تسمعه كان اختبار السيدة الفاضلة أمنا الحبيبة ناهي المتولي ف... فسمعته بعد كده جيت عند أبونا القم زكريا بطرس كان على برنامج البالطوك وقلت له آه، يا أبونا أنا عايز أخذ خطوات لتعليم المسيحية فنصحني إني أتوجه للكنيسة وأخذ الإنجيل وابتديت في في دراسة الإنجيل صحيح في دراسة المسيحية آه، من 21 أكتوبر 2003 لغاية 20 7 2004 لغاية ما عمدني القمص زكريا بطرس في يوم 20 7 2004 آه، اختباري يكاد يكون بسيط جدا لأني اختبرت المسيحية واختبرت يسوع المسيح يسوع المسيح عن طريق البحث وعن طريق العقل آه، وده اللي كان خلاني فأنا عمري ما شفت رؤية أو عمر السيد المسيح له كل المجد ما ظهر لي أو شفته يعني بعيني المجردة لكن كنت دايما حاسس انه ايدي بتتمد لي في اوقات الصعبه اللي انا مريت بيها بعد ما خدت قرار التنصير فبكده انا عايز اوجه رساله لكل اخواتي وحبايبي المسلمين اقول لهم انه ادم الشاب المغربي اللي نشا في بيئه اسلاميه لا هو قديس ولا هو نبي عشان خد القرار يعني القرار الصعب ده كل اللي عملته اني رحت درست و... واللحظة وقفت الآية اللي بتقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم قلت هوقفها شوية لغاية ما أدرس وأعرف كتابي فيه إيه وعقيدتي بتقول لي إيه لو كان الكلام اللي بيقولوه الناس دول غلط فالإسلام صح وهرجع لربي وهستغفره لو كان الكلام ده صحيح فده لا يمكن يكون دين من عند الله آه، ده اختباري ازاي تركت الاسلام وكيف اعتنقت المسيحيه في عناوين قصيره جدا لكن الحاجه اللي عايز اعترف بيها قدام ربنا وقدام حضراتكم ان انا صحيح ما شفتش المسيح لكن بختبره في كل لحظه منذ يوم ما خدت القرار وقابلت مخلص آه، شخص لحياتي انه لم يتركني ولو لحظه واحده فكان كل ما تكون مشكلة كانت ايده الرحيمة بتتمد لي وبتقول لي انا معاك ما بتخافش ما انكرش اني شفت اضطهادات كتيرة سواء من عيلتي سواء من اهلي سواء من اصحابي سواء بالنسبة لكل المجتمع المسلم اللي كان محيط بيا لكن عمري ربنا ما تركني كنت متجوز آه لمدة ست سنين آه مع الأسف اتطلقت لكن كان رب كان كل ما الشيطان بيحاربني في حاجة أو بياخد مني حاجة دنيوية كنت بلاقي ربنا يسوع المسيح آه، بيديني العوض إذا كان خد مني أم بعت لي أم تانية إذا كان خد مني الشيطان مرة فربنا عوضني بواحدة تانية عمر إيد ربنا ما سابتني ونشكر ربنا أشكركم على سعة صدركم وده يعتبر اختباري في عناوين بسيطة شكرا وتفضلوا مع حضراتكم أيضا
شكرا آه، اخوي ادم الرب يبارك حياتك وطبعا هنستمع لتعليق آه، قدس ابونا على اختبار حضرتك طيب.
اتفضل قدس ابونا الحقيقة أنا بستمتع أوي باسم- بالاستماع إلى الاختبارات لأن ده بيخلينا نخرج من الناحية النظرية إلى الناحية العملية. ناس كتير بتتكلم عن ربنا وكأن ربنا شخص غائب ملوش وجود حقيقي في حياة البشر. لكن الاختبار بيخلينا نلمس عمل الله ووجود الله حقيقيا في حياة الإنسان. الحقيقه الاختبار ممكن ان يكون له طريق من اثنين طريق الرؤى او طريق البحث ففي ناس كتير ظهر لهم المسيح وكشف لهم عن شخصه وفي ناس كتير ابتدوا يدرسوا لحد ما اشرقت النعمه في قلوبهم وليس في رؤيه علنيه فايضا اختبار اخونا ادم ونشكر الرب من أجلك يا آدم كرسالة حية اليوم لكل مسلم أن يحذو حذوك لأن درست وبحثت ركمت الآية اللي بتمنع السؤال اللي هي لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم يعني لو عرفتوا الإجابة هتنضروا فأنت شلتها جانبا واتبعت ما قاله السيد المسيح فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي فإذا الإنسان بيبحث وبيدور وربنا بيدي إشراقة نور ونعمة ومعرفة بس أنت تطلب منه وبالتأكيد أنت أخ آدم طلبت من ربنا نتيجة البحث أن هو يعرفك الطريق ويكشف ليك عن شخصه إيمانيا وليس في الرؤى وده الخط الحقيقي والرئيسي أن الإنسان بيطلب من ربنا أنه يعرفه السكة يهديه إلى ملكوته اهدني يا رب إلى ملكوتك يكشف ليه الرب وحتى جميلة لمستها في اختبارك وهي محاربة الشيطان عملية الإنسان أنه يبقى مسيحي ما هيش نهاية الخط بالعكس دي بداية الطريق يا دوبك الإنسان حط رجله على بداية الطريق الشيطان هيحارب والعالم هيغري والخطية هتشد لكن بقوة الإيمان بصارع بتقوى في المسيح بحارب الشيطان وبحارب الخطية وتستمر الحياة هكذا من نعمة إلى نعمة ومن نصر إلى نصر وربنا يستخدمك ويكون هذا الاختبار سبب بركة لكثيرين من الذين يسمعون الآن في الغرف المفتوحة على البلتوك أو على الراديو الذي يذاع عليه هذا البرنامج اليوم أو على التيفي يشوفوها عندما يبث هذا البرنامج ربنا يجعلك سبب بركة وخلاص لكثيرين شكرا ليك مرة ثانية شكرا لك
الكتاب المقدس إنجيل برنابا ومحمد هو موضوع اليوم الذي سيحدثنا عنه جناب القمص قدس أبونا زكريا بطرس تفضل حضرتك
الحقيقة يعني الكتاب المقدس من المواضيع الساخنة في الحوار المسيحي الإسلامي لأن دايما يقولوا لنا أن الكتاب المقدس بتاعكم محرف والقرآن قال إن هو محرف وكمان قالوا لنا إن إنجيل برنابا هو الإنجيل السليم غير المحرف وهكذا فموضوع ساخن في النقاشات والحوارات وعشان كده أنا عايز أقدم فكرة عن ما هو الكتاب المقدس أولا ما هو الكتاب المقدس وهل هو موحى به من الله ولا لا شهادة القرآن أيضا لذلك محتويات الكتاب المقدس إيه عشان خاطر نعرفه هدف الكتاب المقدس إيه عشان ندركه وبعدين طريقة الاستفادة من الكتاب المقدس روحيا ثم الاتهامات ضد الكتاب المقدس بأنه محرف وخلافه أولا الكتاب المقدس موحى به من الله وحي من الله بشهادة رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس الرسالة الثانية إصحاح 3 وعدد 16 تقول إيه؟ كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر موحى به وهل يشهد القرآن أن الكتاب المقدس موحى به أيضا من الله بالتأكيد في سورة المائدة آية 44 يقول لك إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون إنا أنزلنا التوراة شهادة حقيقية من القرآن وفي سورة المائدة آية 46 يقول وقفينا على أثرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الانجيل فيه هدى ونور اتيناه الانجيل اذا الكتاب المقدس توراة وانجيل موحى بهم من الله بحسب شهاده القران طيب يا ترى عشان خاطر اخونا المسلم اللي بيسمع واللي بيشاهد الكتاب المقدس ده فيه ايه الكتاب المقدس يحتوي على عهدين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم اللي هو التوراة والأنبياء والعهد الجديد اللي هو الكلام بتاع المسيح وحياة المسيح آه، ده الكتاب المقدس بعهديه ده العهد القديم لحد هنا اللي هو التوراة وكتب الأنبياء وده العهد الجديد اللي هو البشاير والرسائل فالعهدين العهد القديم ده كله نبوات عن مجيء المسيح إعداد البشر لمجيء المسيح العهد الجديد البشاير حديث عن شخص المسيح متى ومرقس ولوقا ويوحنا ثم الرسائل تعاليم المسيح تعاليم من خلال آه، تعاليم المسيح ده الكتاب المقدس اللي هو احنا بنؤمن بيه العهد القديم بتاع اسرائيل القديمه مش اسرائيل الحديثه احنا ملناش دخل بيها والعهد الجديد هدف الكتاب المقدس ده كله ايه ايه الهدف الخلاص خلاصي وخلاصك خلاص البشر كلها معلن في هذا الكتاب المقدس ازاي الله خلق الانسان وازاي الخطيه دخلت العالم وازاي العقوبه وازاي الفداء كل ده وازاي المسيح جاء ليكون فديه وكفاره عن خطايانا بتسلسل عجيب تاريخي تسلسل مش زي القران بيجيب حتت من هنا وما تقدرش تطلع وراه بتسلسل لا ده مسلسل من البدايه للنهايه من اجمل ما في الكتاب المقدس حاجات رائعه جدا يعني كفايه ان احنا نقرا بعض اعداد من مزمور آه، بتاع داوود النبي آه، مزمور 19 تقول يقول ايه ناموس الرب كامل يرد النفس وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب أمر الرب طاهر ينير العينين يعني ده الكتاب المقدس وفي مزمور 119 يعني حدث ولا حرج كل حاجة في الدنيا ذاكرها الكتاب المقدس ذاكر عنها حوالي 175 آية في المزمور 119 ده حاجات جميلة جدا يقول لي مثلا ايه خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك دي حاجة من الحاجات الجميلة في هذا يقول لك أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك لكل كمال رأيت حدا أما وصيتك فواسعة جدا والأكثر من كل معلمية تعلمت وتعقلت لأن شهاداتك هي تلاوتي ده الكتاب المقدس بيعلم الإنسان بيرشد الإنسان بيفهم الإنسان طريق الحياة مع الله إزاي استفاد أنا بقى من الكتاب المقدس في ناس بتقرا الكتاب المقدس للمعرفة وده شيء جميل اقرا واعرف هو بيتكلم عن ايه وفي ناس بتقرا الكتاب المقدس علشان خاطر دراسة يدرس موضوع معين من الدراسات لكن انا بفضل جدا ان انا ادرس الكتاب اقرا الكتاب المقدس للتطبيق الروحي على حياتي فمثلا حارة حتة واشوف اطبقها في البدء كان الكلمة اللي هو المسيح والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله في البدء كان الكلمة هل أطبقها بقى هل أنا في بدء حياتي بحط المسيح في بدء حياتي ما ابتديش حاجة إلا باسم يسوع ومن أجله واطلب إرشاده ده حتى سؤال تطبيق وبعدين أقول له يا رب من فضلك خليني أحطك أنت في الأول ذكرني لو أنا نسيت تكون أنت في بداية حياتي كلها مثلا يقول إيه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس يعني في المسيح توجد الحياة يعني الحياة اللي بره المسيح ما هياش حياة لكن الحياة الحقيقية الفاضلة والسامية هي حياة في المسيح إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا فبقول يا رب خليني قريب منك وملتصق بيك عشان تسري الحياة في داخلي وأعيش الحياة الفاضلة اللي أنت جيت وقلت أتيت لتكون لكم حياة فاضلة بل وحياة أفضل فأطبق كل حاجة وأحولها إلى صلوة اطبق كل حاجه واحولها الى صلوه فيبقى انا بتغذى الكتاب يبقى غذاء والصلاه يبقى الاتصال بالله عشان تصير هذه الكلمه حقيقه في حياتي دراسه تطبيقيه وحديث مع الله ناتي الى النقطه الاخيره بقى وهي الاتهامات التي يوجهها الينا احبائنا المسلمين بخصوص الكتاب المقدس يقولون هو كتاب محرف وايات كثيره قرانيه اتكلمت عن كده وانجيل برنابه فين هو وفين النبوه عن احمد او محمد اللي كانت موجوده وتقال وانا مش هخرم في المواضيع ديت لان انا بتركها للاسئله بتاعت احبائنا السامعين والمشاهدين آه، عشان خاطر تكون موضوع حديث ونقاش آه، مع بعض فده ملخص عايز الخصه تاني كتاب المقدس موحى به من الله بشهاده القران ان انزلنا التوراه واتينا الانجيل اتيناه الانجيل محتويات الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد آه، هدف الكتاب المقدس خلاص الانسان روعه الكتاب المقدس يعلم الانسان طريق الحياه السليمه طريقه الاستفاده ان انا اطبق كل حاجه على نفسي اعملها صلوه احولها لصلوه والموضوع الاخير نسيبه للمناقشه امين يا رسول الله. آه، ادمن آه، اتفضلي حضرتك آه، ربي يبارك حياتك وادينا اول سؤال من حضرات المشتركين معكم في غرفه البال توك اتفضلي آه، كان معمدان رفع ايده اول واحد آه، بطلب منكم بس لو سمحتوا اللي زي الحلقات اللي فاتت اللي يحب يسال اي سؤال لو ممكن يبعته لل admins بتوع Life TV آه، شكرا ليكوا على تعبكم اتفضلي معمدان معاك المايك
آه، شكرا لكم آه، شكرا يا ابونا على الموضوع آه، كان ليا اصحاب مسلمين كانوا بيسالوني دايما آه، انتوا عندكم انجيل واحد ولا اربعه يعني هو انجيل واحد نزل على سيدنا عيسى ولا اربع اناجيل اللي هم متى ومرقص ولوقا ويوحنا فكنا عايزين يا ابونا توضح بس النقطه دي عشان اخواننا المسلمين اتفضلوا معاكم مايك متشكر جدا على المشاركه فكويس جدا شكرا يا معمدان آه، الحقيقه ده سؤال بيتردد كتير وعشان كده انا سبته 100% متوقع ان هو راح يتسال لان الاسئله كلها عن الحاجات ديت انا متوقعها من البدايه وخصوصا من البرامج اللي فاتت علينا كتير وكررنا مثل هذه الاسئله وجات لنا هذه الاسئله واكثر منها فبالتاكيد لها ردود على طول. انا عايز اضيف حاجه كمان يا معمدان آه، يعني في سورة المائدة 46 بيتكلم على آتيناه الإنجيل المسيح وفي سورة المائدة أيضا 47 وسورة الحديد 27 بيتكلم على نفس هذه الأمور آه، لكن التساؤل عن أربع أناجيل من إنجيل واحد هي الحقيقة الصح بتاعها أربع بشاير بشارة لأن الإنجيل واحد إنجيل واحد وهو إنجيل الخلاص لكن البشيرين الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا يبشر يعني يعلن خبر سار فهم خدوا إنجيل الخلاص بتاع المسيح وأعلنوه للناس فبقى اسمه أربع بشاير لإنجيل واحد عشان نثبت إن هو إنجيل واحد نجد في إن- آه، بشارة مرقس إصحاح واحد آية 14 و15 يقول السيد المسيح يقول لقد تم الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل جيل واحد وفي بشارة متى إصحاح 4 آية 23 عن المسيح بيقول كان يطوف في الجليل كله يعلم في مجامعهم ويبشر بإنجيل الملكوت واحد إنجيل الملكوت وفي رمية إصحاح واحد وعدد 16 معلمنا بولس الرسول يقول لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص إنجيل المسيح إنجيل الملكوت واحد قوة الله للخلاص فكل واحد من البشيرين راح بشر حتة فتسميناها بشارة وكلمة بشارة هي هي نفس كلمة إنجيل في اليوناني كلمة واحدة آه، متى قال بشارة الإنجيل لليهود بشرهم ومرقس بشر الرومان بنفس الإنجيل أو البشارة ولوقا بشر اليونان بهذا الإنجيل والبشارة ويوحنا كتب للعالم كله هذه البشارة المفرحة فإذا هو إنجيل مفرح إنجيل الخاص والملكوت لكن أربع بشائر نتيجة إن ده بشر به هنا وده هنا وده هنا وده هنا فإحنا برضو كناية بنقول بشارة متى دي الحقيقة لكن الكناية إنجيل بحسب متى الإنجيل بحسب مرقس الإنجيل بحسب لوقا مش إنجيل ده وإنجيل ده وإنجيل ده لا مش حاجات كتير طيب الحتة التانية اللي أنا عايز أسرها وهي مفهوم الوحي مفهوم الوحي في الإسلام أن النبي بيجي له وحي وهو ينطق بهذا الوحي أو يقرأه يعني في المسيحية ما عندناش كده لأن ده في المسيحية يقول تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس الوحي يوحى للقديس أو النبي رجال الله القديسين وينطق بهذه الكلمات الإلهية بتعبيرات بشرية مفهوم الوحي عندنا مختلف عشان كده بالنسبة للإسلام لما يقول لك إن ده أملي على محمد بيدخل في مشكلة كبيرة ممكن نعرض بيها في وقت تاني طب هل ربنا بيغلط في النحو هل ربنا بيغلط في اللغة هل ربنا بيغلط في التاريخ ده دخلت الحكاية في في موضوع طويل قوي قوي لكن احنا بنقول ان الكتاب المقدس كلام الله موحى الى الانبياء بيتكلموا ويعبروا عنه بألسنتهم وبلغتهم حاجة تانية لما المسلم بيقول ان ما عندكمش غير انجيل واحد صح مش مش ده السؤال انتوا بتؤمنوا بانجيل ولا اربعه بانجيل واحد طيب ليه يا اخ يا مسلم بتيجي تقول لنا ده انتوا عندكم انجيل برنابه الله هو انجيل بقى ربنا المسيح ولا انجيل برنابه ما واحده من الاثنين يا اما تؤمنوا ان في حاجه اسمها انجيل المسيح وبس فما تقولولناش ان في انجيل برنابه يا اما انتوا بتؤمنوا بقى بتعدد الاناجيل وتقولوا في انجيل برنابه فلو ترسوا على رايي في الحكايه ديت يبقى شيء جميل قوي لكن القضية هي أن المسلم دائما ملخبط ويسأل أسئلة ما هوش عارفها فين ويقولوا إيه والأ- والشيوخ بتوعهم يقول لك إنجيل برنابة طب أنت بتقول إنه في إنجيل مسيح بس إيش جاب بقى برنابة طب أدم في إنجيل برنابة أنت بعترف بيه طب بتعترض ليه بقى على إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا شغل حضرتك فده يا معمدان آه، يعني الرد في اختصار كده عشان وقت البرنامج بخصوص انجيل واحد او اربعه انجيل واحد اي خبر مفرح بيبشر بيه اربعه في بلاد مختلفه الانجيل بحسب ده بحسب ده بحسب ده بحسب ده في الوطن والبلد اللي بشر فيها شكرا شكرا سابونا آه، اتفضلي يا ادمن ربي يبارك حياتك يا ريت آه، اي حد يدينا السؤال الذي يليه
شكرا آه، شكرا آه، آه، شكرا يا بونا الحقيقه في سؤال قدامي والسؤال ده آه، انا بصفتي طبعا مسلمه سابقه آه، كنت بساله دايما آه، ومتاكده منه كنت اساله والاجابه كانت جوايا وهو ان الكتاب المقدس الموجود بين ايد الناس دلوقتي آه، آه، المسيحيين يعني بين ايديكم هو كتاب محرف آه، وده آه، حاجة بتؤكده القرآن ده في فكري وانا مسلمة قبل كده ولسه لغاية دلوقتي آه، اخواتنا المسلمين كلهم بيعتقدوا هذا الاعتقاد انه محرف بناء على كلام القرآن هل الكلام ده صحيح ولا لا شكرا جزيلا شكرا جزيلا آه، مسلمة سابقة ومستنيرة حاليا احنا سعداء بوجودك ويانا وسعداء بسؤالك وده بيعبر فعلا عن قطاع كبير لا ده كل المسلمين بيقولوا كده مش بس آه، قطاع كبير آه، وانت عارفة طبعا كمسلمة سابقة الآيات اللي بتخليهم يقولوا كده الآيات القرآنية اللي بتخليهم يقولوا كده ازاي في في سورة البقرة يقول يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يقول لك اهو بيحرفوه وفي سورة النساء من من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ايه يحرفونه ايه وبعدين يقول لك ايه في سورة المائدة أيضا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وفي سورة المائدة 41 ومن الذين هادوا سمعون للكذب يحرفون الكلم عن بعض مواضعه طب يقول لك آيات هي فيها تحريف تحريف تحريف عن ايه الحقيقة يا جماعة الحقيقة ان اللي متأمل في هذه الآيات ما يلاقيش انها بتقول عن تحريف النص الكتابي لا لا ازاي شوف يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يبقى اذا كلام الله موجود وبيسمعوه بعد كده بيحرفوه يعني بيحرفوا معناه يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني كلام الله موجود ومحفوظ بس هم بيه بيحرفوا المعاني والتفسير برضو من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه من الذين هادوا مش كل الذين هادوا يبقى اذا الكل عنده الكتاب لكن بعض منهم بيحرف التفسير والتأويل آه وكذلك ايضا الذين كل الايات بتقول كده ودي ناحيه الناحيه الثانيه انا عايز اقولها شوف كلام البيضاوي شوف يا اختي كلام البيضاوي وكلام برضو لكل الاحباء المسلمين الموجودين في هذه الغرف المفتوحه وايضا للي هيشوفوا البرنامج على التلفزيون يقول البيضاوي افتطمعون ان يصدقونكم اي اليهود وقد كانت طائفة من أسلافهم يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه أي وهو اللي بيفسر أي يؤولونه ويفسرونه بما يشتهون من بعد ما عقلوه أي فهموه بعقولهم ده كلام الشيخ البيضاوي بيتكلم على أن التفسير هو التأويل آه لكن مش ممكن ابدا يكون تف... النص هو الذي يحرف التحريف ممكن يتم في المعنى في المفهوم في التاويل لكن النص الاساسي لا يمكن ان يكون محرفا لانهم يعلمونه ويعرفونه ويعقلوه وبعض اليهود بس هم اللي بيعملوا كده فدي نقطة وممكن نرجع لها لو شاء ربنا في فترة أخرى أو سؤال آخر للط... للإجابة الموسعة في هذا الأمر والمايك معكم شكرا يا أستاذ اتفضل يا أدمن ربي يبارك حياتك آه، لو في حد عنده سؤال تاني آه، عشان أتسابونا يتفضل ويرد عليه
شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد انا الحقيقه وصلني سؤال يا بونا بيقول آه طب ايه الادله اللي بتبرهن على ان الانجيل مش محرف هل في ادله بتبرهن على ان الانجيل مش محرف اتفضل مع قدسك المايك اه سؤال جميل قوي سؤال جميل في ادله عندنا ولا ما عندناش ادله ده طبعا لازم يبقى في برهان ودليل بالتاكيد والحاجه اللي ما عليهاش برهان ودليل تبقى مرفوضه تماما طبعا في ادله اولا الكتاب المقدس بيقول في بشارة متى صح 24 آية 35 السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول وفي متى 5 18 لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس وفي سر- في سفر الرؤيا إن كان أحد يزيد على هذا الكلام يزيد الله عليه الضربات المكتوبة وإن كان أحد يحذف من أقوال ه- كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة مين يرضى يعرض نفسه الحاجات دي تاني حاجة أدلة منطقية يقولوا لنا الأدعياء التحريف رأيكم تفتكروا الكو- الكتاب المقدس اتحرف قبل ما يجي محمد ولا بعد زمن محمد ناخدها واحدة واحدة لو قبل زمن محمد ما كانش النبي محمد شهد له وقال لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وقال تاني قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه إذا النبي محمد كان بيشهد ب- للكتاب المقدس في زمنه انه لم يحرف طب يمكن اتحرف بعد زمن محمد بعد زمن محمد ليه هو مش كلام ربنا بقى الكتاب المقدس ده مش كلام ربنا وكلام ربنا بيتحرف الله طب ما القرآن أن قال لا مبدل لكلمات الله ولا تجدن لكلمات الله تبديلا يبقى اشمعنى بقى القرآن اللي هيحفظه والإنجيل والتوراة ده كخة ما يحفظهمش عجيب قوي ما هو بيحفظ كلامه توراة وإنجيل وإذا كان بقى زي هما ما بيقولوا يعني فإذا حتة مهمة قوي أنه لا يمكن أن الله يفرط في كلامه على الإطلاق وبعدين سؤال تاني أين تم التحريف ومن الذي قام بالتحريف بعد محمد يعني بعد القرن الثامن الميلادي كان الكتاب المقدس اتوزع في كل الدنيا في كل مكان هيجمعوا الكتب من هناك ويعملوا لها توليفة جديدة مش ممكن فيش إمكانية لهذا ومين اللي قام بالتحريف اليهود حرفوا لوحدهم والمسيحيين حرفوا لوحدهم ولا الاثنين اتفقوا مع بعض يحرفوا الكتاب المقدس مع بعض الامر المستحيل وثانيا لو قاموا بالتحريف طب ليه ما صلحوش وشالوا الحاجات اللي النهارده المسلمين بيمسكوها ويقولوا الله دي شبهات شبهات بس هم مش فاهمينها كانوا فسروها لو كان فيه ادنى تحريف واختم هذا السؤال بشهاده قويه للاستاذ احمد امين في كتابه ضحى الاسلام الجزء الاول صفحه 358 شو بيقول ايه يقول ان التوراه قد طبقت مشارق الشمس ومغاربها قبل ظهور محمد والقران فما بالك بما بعده ولا يعلم عدد نسخها الا الله ومن الممتنع ان يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ ده بيكمل برضه بحيث لا تبقى في الارض نسخه الا مبدله ومغيره والتغيير على منهاج واحد وهذا ما يحيله ويستحيله العقل ويشهد ببطلانه هيتغير فين ويجي منين هذه هي شهاده الشهاده المنطقيه لصحه الكتاب المقدس وعدم تحريفه على الاطلاق وشكرا للسؤال وصاحب السؤال اتفضل شكرا يا سابونا اتفضل يا ادمن ربي يبارك حياتك وادينا السؤال اللي يليه واتسابونا يتبارك ويرد عليه
شكرا جزيلا يا بونا وشكرا ليك يا احمد اعتقد ان Life TV 3 عندها سؤال اتفضلي معاكي المايك
شكرا ليك يا Life TV 9 واهلا بيك يا بونا واهلا يا احمد الحقيقه برضو انا جالي سؤال والسؤال بتاع النهارده آه سؤال حلو خالص لانه هيفيد اخواتنا المسلمين ويمكن يفيد كمان بعض المسيحيين اللي عندهم تشككات والسؤال بيقول ايه موقف العلم من الكتاب المقدس؟ هل يشهد العلم آه لصحه الكتاب المقدس؟ اتفضل يا بونا قدسك ادينا الرد على السؤال شكرا جزيلا شكرا سؤال في المليان فهل في شهاده للعلم بهذا؟ اعتقد بكل تاكيد فعلم الاثار يشهد في اكتشافاته الاثريه عن المخطوطات القديمه للكتاب المقدس فعندنا مثلا من المخطوطات مش كلها هقول عشان الوقت النسخه الفاتيكانيه موجودة في الفاتيكان ويعود تاريخ هذه المخطوطة القديمة إلى ما قبل الإسلام ب 250 سنة ولسه محفوظة لحد النهاردة في الفاتيكان وممكن الإنسان يشوفها ولاية مطابقة تماما للكتاب المقدس اللي بين إيدينا النسخة السينائية لأنها موجودة في دير سانت كاترين في مصر يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام ب 200 سنة تقراها تلاقيها نفس الكلام اللي بين إيدينا النسخة الإسكندرية اللي هي نسبة إلى الإسكندرية كانت موجودة فيها وتعود أيضا إلى ما قبل الإسلام ب 200 سنة موجودة النهاردة في المتحف البريطاني وأي واحد يروح يقدر يشوفها ويطلع عليها نفس الكلام والأكثر من هذا أن عباس محمود العقاد في كتاب الهلال في ديسمبر 1959 تعليقا على لفائف وادي القمران قال بالنص الواحد وممكن الرجوع إلى هذا الكتاب كتاب الهلال عدد ديسمبر 1959 قال إيه قال كنوز وادي القمران إن هذه اللفائف الأثرية اكتشفت في أحد كهوف وادي القمران بشرق الأردن لفائف من ألفين سنة طبعا قبل الإسلام بست قرون 600 سنة أي قبل ظهور الإسلام بحوالي ست قرون وتبين وتبين وتبين بعد تهيئة اللفائف المكشوفة للاطلاع أن أهم ما تحويه نسخة كاملة من كتاب أشعياء وعدة كتب مقدسة أخرى وأنه شفت بقى النتيجة اللي وصل إليها عباس العقاد وأنه لا توجد بينها وبين الكتب الموجودة بين أيدينا الآن أي اختلاف أو تبديل دي شهادة قوية شهادة علمية عن الآثار بالنسبة لصحة الكتاب المقدس وأيضا هناك شهادة علماء كثيرين منهم البخاري البخاري يقول إيه في صحيحه يقول الواقع أنه ليس أحد يزيل لفظ من كتب الله ولكنهم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله لأنه لا تبديل إلا في المعنى ده البخاري في الصحيح بتاعه تفس... رد يعني تفسيرا للآية دي والعلامة شاه ولي الله في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير يقول قد حرف اليهود معنى بعض الآيات ولكنهم لم يحرفوا النص الأصلي وده اللي قاله الأستاذ أحمد أمين في ضحى الإسلام الجزء الأول صفحة 358 يقول كده إن التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل تنزيل يعني النص التأويل يعني التفسير وهذه الكتب موجودة الآن ومنتشرة في الأسواق و ما عندناش أدلة بقى تبقى أخطر أنا طبعا اختصرت الأدلة في أدلة كتير لكن أنا بختصر علشان خاطر وقت البرنامج
مخطوطات وادي القمران هي مخطوطات البحر الميت أيوة بالظبط كده تمام تمام اللي اكتشفت حديثا نشكرك وتسابونا اتفضلي يا أدمن ربي يبارك حياتك السؤال الذي يليه
آه، شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد آه، طب آه، استاذ صوت الحق عندك سؤال اتفضل معاك المايك
والحقيقة في سؤال هام دائما بنتسأله في هذا الموضوع أن الله ينسخ الشرائع بمعنى أن الإنجيل عندما جاء نسخ التوراة وعلى ذلك المنوال القرآن أيضا ينسخ الإنجيل وينسخ التوراة فما رأي قدسك في هذا الموضوع شكرا يا أدمن معك محمد شكرا جزيلا آه، الناسخ المنسوخ هو من خصائص القرآن فقط زي ما هنعرف في برامج جاية إن شاء الله لكن المسيحية لا تنسخ والإنجيل لا ينسخ والأدلة على كده أقول لك إيه مش في آيات قرآنية بتقول إن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل أقول لك سورة المائدة 46 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدقا يقول الإمام البيضاوي شاهد على صحته وآية تانية سورة يونس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وعندهم التوراة فيها حكم الله إلى آخره فالقرآن لم ينسخ لأن النسخ في من خصائص القرآن فقط ينسخ بعضه لكن ما ينسخش اللي قبله بل مصدق على ما قبل
امين شكرا يا استاذ بونا آه، اتفضل يا admin آه، يا ريت السؤال الذي يليه
آه، شكرا يا بونا وشكرا يا احمد آه، Life TV 10 آه، اتفضلي معاكي المايك آه، تقولي لنا السؤال اللي وصل لك معاكي المايك
شكرا ليكي Live TV 9 آه، سلام المسيح يا قدس- قدس أبونا وسلام المسيح يا أخ أحمد ولكل الموجودين والمستمعين الحقيقة السؤال اللي آه، وصلنا آه، وصلني هنا بي- يعني أنا ب- بعتبره فعلا سؤال مهم جدا آه، لأنه إخواننا ال- المسلمين الأحباء آه، دايما هم عندهم إيمان بأنه آه، إحنا آه، إن السيد المسيح قال إنه سيأتي من بعدي نبي نبي اسمه أحمد فالسؤال اللي اللي وصلني بيقول أين إنجيل برنابا الذي يتنبأ عن آه، محمد آه، رسول الإسلام آه، أين إنجيل برنابا الذي يتنبأ عن محمد رسول الإسلام وشكرا لكم يا قدس أبونا والمايك معكم شكرا جزيلا ده سؤال فعلا بيخطر على بال الكثيرين وبيعرض لكن انا عايز ارد عليه بحاجه صغيره قوي من الموسوعه العربيه الميسره الموسوعه العربيه الميسره صفحه 354 بتقول ايه عن انجيل برنابا بتقول انجيل برنابا كتاب مزيف خد بالك مش انجيل مزيف لا كتاب مزيف وضعه اوروبي في القرن الخمستاشر وفي وصفه للوسط السياسي والديني في القدس ايام المسيح اخطاء جسيمه ويصرح على لسان عيسى انه ليس المسيح وانما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون المسيح هذا هو انجيل برنابا اللي بيقولوا كلام وثانيا طب لما انجيل برنابا هو الانجيل الصحيح طب ليه ما طبعوش يعني احنا بنقول ان العهد القديم ده بيتنبأ عن المسيح فجينا حاطينه رغم انه قد العهد الجديد مرتين ثلاثه طب ليه المسلمين ما يجيبوش انجيل برنابا ده ويطبعوه ويحطوه مع القران لان ده فيه نبوه عارفه ليه عشان بيطعن في القرآن وبيطعن في الإسلام أكثر ما بيطعن في المسيحية لأن كتبوا يهودي في القرن الخمستاشر عايز يحطم الدينين وتفضل اليهودية هي السائدة أباي؟ فيجيبوا لنا الط- برناب أنا عندي إنجيل برنابة ده ومستعد إن أنا أقرأ لكم منه فما فيش الكلام ده إطلاقا وعمر ما حد تنبأ عن محمد في الكتاب المقدس على الإطلاق
امين آه، شكرا يا قدس ابونا الرب يبارك حياتك آه، ودلوقتي آه، قدسك هتكرمنا وتباركنا بدرس كتابي اليوم امين هو تامل بسيط يعني عشان ما يبقاش قعدتنا كلها مجرد حوارات وكلام حواري لكن عايز اخد لمسه روحيه برضو عن المحبه الالهيه بولس الرسول يقول احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح لكي تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعلو والعمق الذي لمحبة المسيح الفائقة المعرفة محبة المسيح تفوق العقل والإدراك إزاي يسوع يحب الخاطي حاجة غريبة إزاي يحب العدو حاجة غريبة حبه عشان خلاص نفسه يحرره هذا هو الحب الفائق طب ايه طوله بالزمن كله للأبد ويعرضه بعرض العالم كله وعمقه عمق الإنسان اللي في حضيض الخطية بيحبه وعلوه يرفعه إلى علو السماوات ويجلسه مع شرفاء شعبه هذه محبة المسيح الفائقة اللي بتغمرك بيحبك وانت مش دريان تعجبني قوي الترنيمة الجميلة اللي بتقول أحبني وأنا خاطي أحبني وأنا عاتي أحبني في مماتي أحبني لذاتي حب سما فوق كل حب حب دنا مني يصب هل يا ترى يوجد حب أعظم من إله أحب مش ممكن هذا هو الحب الفائق اللي أنا عايز أبشرك بيه وأقول يسوع يحبك وجاء لخلاص نفسك إن كنت تقبل حبه تنجي نفسك وتخلص قل له دلوقتي معايا يا رب يا من أحببتني محبة فاقت عقلي وإدراكي رغم ان انا خاطي وشرير ودنس وفاجر لكن احببتني لتخلصني وانا يا رب افتح قلبي لقبول حبك وقبول خلاصك فاقبلني امين امين امين يا رب بالايمان والثقه إن كانت لك الان هذه الثقه تنال نعمه وخلاصا في الحال امين
امين الرب يبارك حياتك يا قدسبونا آه أشكر كل اللي شاركوا معنا بالأسئلة اليوم أشكر أعزائي على وجودكم معنا في هذا اليوم المبارك ونطلب من رب المجد أن يبارككم وأود أن أذكركم أن الكتاب المقدس موجود إذا رسلتمونا على العنوان الذي سوف يظهر على بعد قليل على الشاشة أو راسلونا عن طريق البريد الإلكتروني الموجود شكرا لكم ونشكر جناب القمص زكريا بطرس الرب يبارك حياتك أنا مبسوط جدا بهذه اللقاءات الحقيقة ومبسوط بيك والحقيقة أنا بشجع كل واحد موجود النهاردة بشجعه إن هو يفتح ودانه قوي ويفتح عقله ويفتح ذهنه معلش انا بعد البرنامج بس بدي نصيحه ختاميه لان مش هاين عليا ان انا اسيب الناس من غير نصيحه حب اخيره يعني فبتمنى انك انت تفتح عقلك وتفتح ذهنك تفتح قلبك للمسيح عارف المسيح بيقول ايه ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي لو تسمع صوت ربنا الحب ليك النهارده حب لو تسمع هذا الصوت وتفتح قلبك بارادتك وبرغبتك تنال حياه روحيه المسيح مستعد يقبلك انت مستعد تقبله مسيح أتى لخلاص الخاطي بولس الرسول يقول الخطاة الذين أولهم أنا أولهم أنا وأنا أبقى فين تحت الرجلين لكن يسوع أيضا بيحبني هكذا أحب الله العالم بكل اللي فيه حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هذا هو الحب يقول لك الله بين محبته لنا لأن ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا يا عزيزي الفاضل المسيح بيحبك يا أخي المستمع ويا أخي المشاهد الكتاب المقدس يؤكد لنا محبة الله لنا عارف المرأة الخطية اللي جت إليه وغسلت رجليه بالدموع ومسحتها بشعر راسها قال لها مغفورة لك خطاياك إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام الله مستعد أن يغفر لك الخطايا ويخلصك لو كان عندك إيمان في محبته تقبل فداءه وكفارته فتعيش في سلام انت عايش في سلام انت عايش تعبان تعبان عقدة الذنب عقدة الذنب الشعور بالإثم الخوف من العقاب دعني أقول لك الخوف من عذاب القبر والثعبان الاقرع اللي بيقولوا عليه ومش عارف بيخش منين وبيطلع منين وينهش فين فين مخاوف ورعب انت مش عايش مرعوب وخايف من الموت لكن المسيح يستطيع ان يخلصك وينقذك وينجيك من كل خطيه ان كنت تقبله الان تنال حياه فيها قل له قل له قل له يا رب انا بقبلك مخلص وفادي ليا فادخل إلى حياتي وقلبي ونور عيني عشان أعرفك أكتر أنا مجرد يعني انتهزت الفرصة علشان خاطر محبتنا للأحباء الرب يبارك حياتك يا قدسبونا وتشرفنا بوجود حضرتك معنا أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجنا حوار الحق شكرا وإلى اللقاء وإلى اللقاء شكرا جزيلا
Thank you.